بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى وصلنا إلى المنزلة الحادية عشرة منزلة الفرار قال الله تعالى ففروا إلى الله ولنا مدة طويلة في هذه المنزلة والسؤال هل فررت إلى الله هذه هي المنزلة الحادية عشرة يعني أنت ترقيت وسرت في المدارج درجت وعرجت وارتقيت وسرت ونزلت في أحد عشرة منزلة 11 منزلة انت نزلتهم دلوقتي ومشيت فيهم يا ترى وصلت للفرار عشان ننتقل إلى الثانية عشرة الفرار هو الهرب هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل ما الذي لم يكن كان الله ولا شيء معه لا شيء فالفرار من الشهوات والأهواء والأفكار الفرار من الناس ومن الخلق ومن الجن ومن كل شيء إلى الله وحده الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل وتحقيق هذا إزاي أقدر أحقق ده إن أنا أفر من كل شيء إلى الله أن تعلم كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره وخلقك وكتب رزقك وأجلك كان الله ولا أسباب لا مخلوقين ولا مخلوقات وكتبك مسلما وكتب رزقك وكتب لك ووهب وأعطى بدون أسباب فلا تتعلق إلا بمن كان ولا شيء معه لأن هؤلاء كلهم لم ينفعوك يوم كتب لك هؤلاء كلهم لم يشفعوا لك يوم كتب لك هؤلاء كلهم لم يعطوك وهو أعطاك ففر منهم والجأ إليه هذا هو الذي يعينك على تحقيق هذا المقصد الفرار على ثلاث درجات الدرجة الأولى فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا وكما قلنا أن هذا الطريق إلى الله والسير إلى الله يحتاج إلى علم مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فلا بد أن تتعلم وأن تفهم وأن تفقه والعلم المقصود بالمدح علم الشرع قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يبقى سمى الله علم الدنيا لا علم يعلمون ظاهرا قال لا يعلمون قال الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لا بيتعلم ازاي يعمل النت وازاي يعمل بيضيع نفسه ظاهر علم الدنيا هذا ما بقولكش ما تتعلمش لازم تتعلم الهندسة وتتعلم الطب وتتعلم الاقتصاد وتتعلم لغات اتعلم بس سخر هذا العلم لخدمة دينك لخدمة قلبك لخدمة سيرك إلى الله لخدمة طلبك إلى الآخرة كده يبقى علم آخرة مش علم دنيا أما العلم اللي بيقتصر فيه بس على المباهاة بالدنيا فهذا لا علم فالفرار من الجهل من الجهل بالله إلى العلم الفرار من الجهل من الجهل بالشرع إلى العلم عقدا وسعيا اثنين من الكسل إلى التشمير التوبة من الكسل اللهم تب علينا توبة نصوحة التوبة من البطالة والكسل من من الكسل إلى التشمير جدا وعزما ثلاثة ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء سعة الثقة بالله وقوة الرجاء في الله اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك ثم الدرجة الثانية فرار الخاصة من الخبر إلى اليقين كان الاعتصام الدرجة اللي قبل الفرار مباشرة هي الاعتصام بالخبر لما ترقيت بقى الفرار من الخبر إلى اليقين ايه الفرق بين الخبر واليقين أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن يبقى أرني ليطمئن يبقى الفرق بين الخبر واليقين ان الخبر سماعي واليقين رؤية وليس ال... وليس المخبر كالمعاين ليس الخبر كالمعاينة وانظر الى يفر من الخبر بحثا عن اليقين عشان س... عشان كده سيدنا ابراهيم لما قال ارني كيف تحيي الموتى أرني ربنا قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن نعم لكني أريد هذا هو الفرار ليطمئن قلبي يبقى الفرار من الخبر إلى اليقين الفرار من مجرد التصديق إلى حصول يقين كأنك ترى اعتمد سياسة كأنك الإحسان أن تعبد الله كأنك, كأنك تراه يبقى لما تقف في الصلاة وتسمع الخبر الخبر ها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ده الخبر اليقين يبقى كأنك كأنك تراه يبقى لما تعلم ان الله ينصب وجهه الى وجهك يبقى انت واقف في الصلاة وانت تعلم ان ربنا ينصب وجهه الى وجهك فانت واقف في الصلاة كأنك تراه امامك يبقى هي دي الصلاة اللي فيها حضور القلب والخشوع الفرار من الخبر الى اليقين ومن الشكليات والمظاهر الى الاصول والحقائق انسان في بداية التزامه اعتماده واهتمامه بالشكليات اللحية والقميص وال... والعمامة او القلنسوة والشكليات مهمة اوعى تفكر ان دي مش مهمة مهمة جدا شكليات ان ازاي وانا واقف في الصلاة احط ايدي اليمين على يدي اليسرى على الصدر ولا تحت الصدر إيه وانا نازل انزل على ايديا ولا على ركبي وانا بتشهد احرك اصبعي ولا ما احركوش وانا برفع ارفع على ركبي ولا ارفع كاني اعجم في الصلاة كل الهيئات دي هي اللي بتصنع الرجل المؤمن لكن في مرحلة بعد دي بقى بعد هيئات الصلاة الاهتمام بروح الصلاة اللي هي كأنك تراه من الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق ودي التثبيت ثلاثة الفرار من الحظوظ إلى الخلاص قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل احنا دايما نقول اهتم بالقبول قضية انك عملت عمل العمل ده قبل ولا رد يعني انا صليت دلوقتي صلاة الفريضة يا ترى ربنا قبلها ولا ردها عليا الاهتمام بالقبول ده انك تبص للآفات المحبطة التي تحبط الأعمال منها حظ النفس اللي هي قضية الإخلاص انت اما بتصلي بتصلي ليه لله ولا لنفسك وادينا امثلة كتير للموضوع ده ان واحد بيقول لك ايه انا بحب الصيام ليه انا اليوم اللي بصوم فيه بحس ان انا مرتاح وخفيف كده وبطني انا كل ما اكون بطني فاضية ابقى مرتاح وبرضه اهو نوع من انواع الرجيم عايز اخس شوية الرشاقة مطلوبة اللي من دول يبقى نيجي نسأله انت بتصوم لله ولا عشان تخس وال لله طبعا مش انت قلت عشان تخس اه ما لله وعشان اخس الاثنين ما ينفعش هي دي بقى حظ النفس في الصيام ان انا برتاح او في الصلاه وهيطلع الواد ده اهو ويقول لي مش الرسول قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وأرحنا بها يا بلال أقول يعني هو النبي كان بيصلي عشان يرتاح لا هو بيصلي لله لأن الله أمره بذلك لكن بيرتاح في الصلاة مفيش مانع انك ترتاح وتخس وتبقى رشيق وتتبسط وكل ده لا مانع منه انه يحصل بس ما تعملش ليه انت عملك اصلا خالص لوجه الله لما قال لي انا صراحة ما بحبش اصلي في المسجد برتاح في الصلاة في البيت اما بصلي في البيت احسن من صلاتي في المسجد قلت له لو بتصلي لنفسك صلي مطرح ما انت عايز لو بتصلي لله صلي مكان ما امرك يبقى هي دي اللي بيصلي عشان يرتاح قال لك والله السجاد بتاعكم ده مش عاجبني انا بصلي في بيتنا على مزاجي خلاص صلي على مزاجك بس ما تبقاش لله هي دي قضية حظ النفس الخطيرة وقلنا انها خطيرة جدا تجد واحد وده مثال شائع من الدعاة ممكن يقعد طول الليل يحضر درس ويقلب في كتب او طالب علم ويقلب في كتب لكن لو قلنا له امسك مصحف واقرا جزئين يشق عليه مم. اقف صلي ركعتين في ساعة آه ما يعملهاش قال له امال ليه بيسهل عليه انه يقرا كتاب في ليله وما يقراش جزئين في ليله حظ النفس يبقى هي دي خطوره حظ النفس وقلت لكم فاكرين بقى الدرس بتاع حظ النفس اللي كان بتاع الايه الفاظه الولد اللي حط ايده في الفاظه وماسك على شويه ملاليم وقافل ايده ايده مش عايزه تخرج اضطروا يكسروا الفظ عشان يطلعوا ايده فهي كده بتبقى انت ماسك في حظ النفس وتضيع حاجه مهمه وخطيره وغاليه جدا عشان حظ نفسك تضيع عمل ممكن يدخلك الجنه لوحده فالفرار من الحظوظ الى الخلاص كده الدرجه الثانيه خلصت الدرجه الثالثه بقى ثم وصلنا إلى الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة الفرار من رؤية النفس إلى شهود الحق الذي عليها وقفنا بقى بأن مدة مع وقفة طويلة خطيرة مع خطورة النفس وقلنا ان النفس اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة الا واستعاذ بالله من نفسه قال ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وكان في الصباح والمساء يستعيذ من نفسه يقول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه يبقى دايما كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من يتعوذ بالله من شر نفسه ولما جاءه حسين بن عبيد هو ابو سيدنا عبد الله عمران ابو سيدنا عمران بن حسين اول ما اسلم قصة مشهورة وقال لما اسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني وقني شر نفسي يبقى هي دي البداية عشان تمسر ربنا وتنطلق أن يكفيك شر نفسك اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه نفسك واتكلمنا بقى عن ان النفس جبل شاق وعر بين العبد وبين الله ولا بد لكل سائر الى الله من ان يعبر هذا الجبل جبل ايه النفس لازم تعدي عليه اشكال النفس الكبير هوى النفس وشهوات النفس والشيطان حين يتواطأ مع النفس وقلنا كتير جدا خلي بالك من الكلام ان بعض الناس ناسي ان في شيطان يقول ايه انا قعدت كده مع نفسي وفكرت وبعدين قلت انت ما كنتش قاعد مع نفسك انت كنت قاعد انت ونفسك والشيطان الشيطان ده مش شيطان واحد ده نمرة واحد القرين قرينك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قيضه لبعض الناس او القرين اللي كل وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن قرينك ده من يوم ما اتولدت هو لازق فيك فعارفك كويس جدا معاك عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه ونقاط ضعفك ايه ونقاط قوتك ايه وانت عارفك والشياطين الكتير بقى الج- الجيش بتاع الشيطان واولاده وقبيله جيشه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون فابليس له جنود ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سراياه فبيبعت سرايا فممكن يبعت لك سرية سرية دي فيها 100 ولا 200 شيطان مع القرين يجيبوا قرينك من قفاه تعالى يلا اديله على قفاه وت- قول لنا الواد ده بيحب ايه بيعمل ايه عايز ايه ونفسه في ايه والسرية دي تقعد تتلف حواليك طول النهار تزين لك أعمالك وتوسوس للي حواليك من شهواتك تكاتفهم عليك حرب حرب حرب لن ينجيك من ذلك إلا الله إلا الله من نفسك ومن شيطانك فالفرار من رؤية النفس انك انت ما تشوفهاش بقى ما تشوفش نفسك دي نهائي ما تشوفش نفسك دي نهائي كأنها مش موجودة قال له ايه قال له العافية عشرة اجزاء تسعة منها في التغافل قال له العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل أن تتغافل عن شهوات النفس وعن ظنون النفس وعن هوى النفس وعن تسويل النفس وعن وسوسة النفس وعن تطويع النفس قعدنا ذكرنا احنا بقى 24 حاجة في موضوع النفس وبعدين قلنا في الدرس اللي فات الدرسين اللي فاتوا النفس النبيلة النفس النبيله نفس الطاهرة العفيفة المتعففة النفس المطمئنة قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عشان كده الإمام الهروي قال في الرضا ايه لم يجعل الله للمتسخط اليه سبيلا لم يجعل الله للايه متسخط سبيلا السبيل الرضا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي خلصنا من موضوع النفس والنهارده بقى في المرتبه الثانيه من الدرجه الثالثه في الفرار الفرار من التعلقات الفانيه الى الباقيات الصالحات الفرار من التعلقات الفانية ايها الاخوة قال الله عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انت من يوم ما اتولدت في هذه الدنيا وبتجري تكدح ماشي مش عشان توصل لربنا اللي هي انا لله وانا اليه راجعون هي دي اللي هي يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم الصدور بعد الورود اللي هو الرجوع الى الله فاحنا كاننا كنا عند ربنا وبعدين نزلنا في الدنيا دي والدنيا دي ممر موصل الى الله فاحنا رايحين لربنا مدة سنين عمرك دي ماشي لربنا كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة انت ماشي ماشي ماشي ماشي وانت ماشي ربنا جاء خلق لك ما في الارض جميعا ليه ليساعدك انك انت توصل له قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا واديتكم المثال ده قبل كده إن قالوا الواحد هندخلك مكان في كل ما تشتهيه نفسك من جواهر وذهب و... ومتاع الدنيا كل اللي انت عايزه هتلاقيه جوه هنا خد كل اللي انت عايزه واخرج بس المدة المسموح بيها دقيقتين ونص هو قال طب بس انتوا ايه سيبوني جاب بقى تريلا كبيره ودخل اول ما دخل كده شاف فيلا عظيمة شاهقة رائعة قال الله يا سلام بقى لو الفيلا دي رفع راسه لقى واحدة كده بصة من فوق قال والعروسة الجميلة دي وبص تحت كده لقى عربية جميلة مركونة مع العربية دي يا سلام راحوا جايبينه من قفاه الدقيقتين ونص خلص اطلع بره وما خدش حاجة اهو في ناس كده بيدخل الدنيا يتفرج ويتمنى ويشتهي ويطلع ما خدش من الدنيا حاجة ربنا جل جلاله خلق في الدنيا وإنا جعلنا ما على الأرض إيه زينة, زينة. العربيات والفيلات والفلوسات والنسوان وال... وكل ده زينه كتير من الناس قاعد يتفرج الزمن ده زمن ايه الفرجة بيعمال يلف في المولات بيعمل ايه بيتفرج عمال يقلب على التليفون بيعمل ايه بيتفرج ماشي في الشوارع يبص ويتلفت بيعمل ايه بيتفرج وقدامه الجواهر واليواقيت ما بياخدش منها حاجة اللي هي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة قول سبحان الله وبحمده قل لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش الكنوز قدامك سبحان الله وحمده تملأ الميزان قدامك الكنوز متلتلة سجدة ترفع بها درجة حرف من القرآن بعشر حسنات ادي الكنوز هو قدام الكنوز وهو بيعمل ايه بيتفرج ومع الفرجة ها الوقت بيضيع والعمر بيضيع دخلت سنة جديدة وفاتت سنة من عمرك خسارة عدت السنة دي بالايه بالخسارة بخسارة خسارة سنة من عمرك 365 اضرب 365 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية هتتحاسب على كل ثواني ها- هذه السنة التي مرت وستسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه هي دي القضية والإنسان ماشي بقى ها خلي بالك معايا من الكلام والإنسان ماشي بقى وبيتفرج عمال يبص كده على واحدة ويبص على عربية ويبص على فلوس ودولارات و... و... و... وريالات ودنانير في القلب بيتوسخ لأن العين مفوتة على القلب على طول فبيحصل من النظر تعلق القلب ببعض الأشياء وهقولها لك كلمة وخدها مني نصيحة لله أن أخطر شيء على التوحيد تعلق القلب بشيء غير الله ان قلبك يتعلق انك تحب حاجة لدرجة انك ما تقدرش تتخلص منها ولا تتخلى عنها عارف ان في كثير من الناس في زماننا تعلق قلبه بالتليفون قلت لكم موقف ابكاني ابكاني كنت معزوم في فرح لاحد المشايخ ابن احد المشايخ والحضور مشايخ ودعاه واخوه كبار وفوجئت بعد كنا بنصلينا المغرب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فوجئت وانا قاعد كده وببص على الناس ان اكثر اللي قاعدين مجرد ما سلم راح مطلع التليفون من جيبه بيبص ايه الميل اللي اتصل بيه بيبص ايه الرساله اللي جات له بيقلب قلت لكم بكيت بالدموع يا نهار ابيض هو الامر بقى كده ان احنا نخلص صلاه قبل ما نقول اذكار الصلاه قبل ما نستغفر ونسبح نبص في التليفون وصلت للدرجة دي ان بقى كل دقيقة واحد يروح مطلع التليفون ويخرج بره يتكلم ده ايه اللي احنا فيه ده ده هو بعينه تعلق القلب بالتليفون انك واقف بتصلي ومشغول مين اللي رن ومين اللي بعت ومستني بس السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله أيها الإخوة قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية فهو التوحيد كأبيض ثوب يكون يشوشه أدنى شيء التوحيد ده يا جماعة نجاتك إذا أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا التوحيد قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تعلق القلب بغير الله يشوش التوحيد يشوش على التوحيد لأن المطلوب تعلق القلب بالله وحده هي دي اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك عارفين توحيد الرجاء توحيد الرجاء ايه ان انت لما تقع في مصيبة اللهم عافنا ولا تبتلنا لما ت- تقع عليك بلوى سودة اول حاجة قلبك بيروح لها ايه هو ده الرجاء مش عايز اقول ان اول حاجة هتعملها تحط ايدك على التليفون اتصل بمين اكلم مين اطلب مين القايمة اللي موجودة عندك بتاعت ال- آه، الاسماء المتسجلة عندك دي كلها إيه، ان الناس دي انت شايل دول للعوزة فين ربنا انك انت وقت ما تزني في حاجة هتتصل بيهم هتكلمهم هي دي اللي الرسول أوصى بها صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك التعلقات الفانية بقى أن, يتعل أن يتعلق قلبك بحب امرأة وتبقى أنت مشغول بيها بتحبني ولا مش بتحبني راضية عني ولا مش راضية عني أنا عاجبها ولا مش عاجبها بتفرح ولا ما تفرحش بيقول لها ها سمعته بيقول لها انا عايز اول ما اصحى من النوم ابص في التليفون الاقي رساله مفيش مره ابص في التليفون الا والاقي رنه او رساله طب انت بتعمل مع ربنا كده انك طول الوقت اول ما تصحى من النوم اول ما تقوم من النوم اول ما تفكر اول ما تعمل تقول سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله ربنا على بالك زيها الله يغار غيور سبحانه وتعالى يغار أن يطلع على قلبك فيرى قلبك مشغولا بأحد أكثر منه أو مثله يغار أن يطلع الله على قلبك فيرى قلبك حريصا على رضا أحد أكثر من حرصك على رضاه أو مثل حرصك على رضاه وقفة مهمة وخطيرة لأن القضية قضية توحيد والتوحيد قضية مش جنة ونار لا خلود في النار أو نجاة من النار لأن الموحدين لا يخلدون في جهنم والمشركون يخلدون في جهنم مش بس مسألة امرأة اللي قلبه متعلق بالفلوس والدنيا القلب متعلق بشهوة مش- من الشهوات واحد أ- قلبه متعلق بشغله وأكل عيشه ومشغول بالأمر ده عن ربنا هو ده الخطر يا جماعة خطر جدا جدا جدا خطر خطير قال الله الملك الع- الجبار يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا هي دي مالكش خليل لا تتخذ خليلا خلي كل قلبك لله ولما تحب حقق التوحيد بان الحب لله والبغض لله والموالاة لله والبراء لله حقق توحيدك الفرار بقى من التعلقات الفانية فر فر فرار فرار قال ايه اشترى جارية فلما اخذها الى البيت قام يصلي ركعتين ثم سلم وقال خذوها الى السوق خذوها الى السوق يعني ايه بعوها فقالت يا سيدي هل من ذنب أنا عملت حاجة قال لا ولكن حين أقبلت على صلاتي وجدتك أخذت شعفة من قلبي وأنا لا أشتري الدنيا بالآخرة بيعها ما أقدرش لما سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل شغل شعفة من قلبه أمره الله أن يذبحه بيده مش ربنا أخده منه لا ده قال له اذبحه اذبحه بإيدك لما سيدنا يعقوب انشغل بابنه يوسف وقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف ربنا سلبه منه مش موته سيدنا يعقوب كان على يقين ان ابنه عايش بس هو محروم منه لما قالوا له تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال لهم مالكوش دعوه بيا اسكتوا انتوا قال لهم انما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال لهم أنا مش ببكي على يوسف الموضوع مش موضوع يوسف انتوا مش فاهمين الموضوع الموضوع ده بيني حاجة بيني وبين ربنا ببكي عليها هو بيبكي على الحرمان بيبكي على العقوبة بيبكي على السلب مش على الشخص ارجو ان انتوا توصل لكم الفكرة فكرة يعني ايه تعلق القلب انشغالك الشديد يعني ايه تعلق القلب إيه إيه يعني لهفتك قلت لكم ان الله جل جلاله يغار فلما يشوفك انت وانت مشغول بالحاجة دي ايا كانت زوجة أو آه، ابن أو عربية أو فلوس أو شغل أو آه، مهنة أو آه، آه، أي أيا كان وش- وربنا يراك عندك لهف عليه أكتر من لهفتك في عبادة الله يغار فتأتي هنا العقوبات عشان كده الفرار لما اول ما تلاقي نفسك هتتعلق تعمل ايه فر فر لفين ما ما فيش غيره ما فيش غيره اصل انا قلت لكم المره اللي فاتت وما فهمتونيش كلمه ابن الجوزي لما قالوا له ما لنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص يا خلي بالك ها يبقى هو حصل التعلق ده لان كان حب ربنا في قلبك ناقص فدخل عليه ده لو حب ربنا كامل قلت لك قبل كده ان توحيد المحبة ان يستنفي ده حب الله كل طاقة قلبك على الحب فلما تيجي تحب حد تاني غير الله تلاقي نفسك مش مفيش هو بح بح حب مفيش حبي راح كله لربنا وخوفي كله لربنا ورجائي كله لربنا سبحانه وتعالى فما عدتش اقدر اخاف من حد ولا احب حد ولا ال- انا هي دي تعلق القلب بالله الفرار من التعلقات الفانية الى الباقيات الصالحات ازاي اقدر اعملها دي بقى ده اللي هيجينا في الحلقة القادمة ان شاء الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا